عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج كلمات من القلب حلقة النهاردة حلقة خاصة جدا طبعا انت لو هتمشي بالترتيب التاريخي بعد شخصية آدم وحواء هناخد شخصية مش هتبقى بالترتيب وأنا قاصد إنها ما تبقاش بالترتيب لأن ربنا إداها ترتيب مختلف حتى لو ما كانتش في الترتيب الطبيعي هنتكلم النهاردة عن تاني الأولاد ولكن مع إنه تاني الأولاد لكنه كان أول الأبرار في التاريخ أول الرعاة في التاريخ أول من قدم ذبيحة في التاريخ البشري وأول بطل من أبطال الإيمان في الوصول للغير منظور أول ذبيح في التاريخ وأول شهيد في التاريخ أكيد عرفت مين هنتكلم النهاردة عن شخصية هابيل وفي الحقيقة بعد المقدمة السريعة جدا دي أنا عاوز أبدأ الكلام وأتخيل نفسي أنا في بيت آدم وحواء أنا أعتقد إنه ما كانوش في بيت أكيد كانوا في كوخ أو في كهف أو في أي مكان خارج الجنة وما كانوش بعاد كتير عن الجنة لأنه أعتقد إمكانية الترحال في الوقت ده ما كانتش لسه موجودة أصلا يعني مؤكد كانوا على مسافة قريبة من الجنة بشكل أو بآخر ومؤكد طبعا كانوا طول اليوم بيبصوا على الجنة بحالة من الحسرة وبحالة من الندم وهم كمان بيشوفوا ملاكين واقفين عند الطريق بتاع شجرة الحياة لحراسة الطريق وكل واحد من الملاكين معاه سيف بلهيب متقلب لحراسة الطريق لشجرة الحياة حواء لما ولدت الولد الأولاني قالت بس هو ده اللي هيخلصنا من الأزمة ويرجعنا الجنة لكن يمر الزمن ويكبر قايين وما نلاقيش أي تطورات في مشهد الجنة أو الرجوع إلى الجنة وبعد شوية بعد حواء ما تعمل حفلة كبيرة لقايين وتسميه هي قايين وتقول اقتنيت رجلا من عند الرب وزي ما تكون بتفكر نفسها بالوعد اللي الله اداهولها انه من نسلها هيخرج اللي يسحق راس الحيه طبعا ده ما كانش قايين ابدا ده كان الرب يسوع في ملء الزمن لكن بعد شويه ولدت ولد اخر وسمته هابيل هابيل مبدئيا محدش يعرف معنى اسمه يعني البعض بيقولوا كلمة هابيل جاية من كلمة هبل أو ثكل أو فقد أو هابيل جاية من البخار الضعيف أو الكيان الهش طبعا ناس لسه في بداية أول أيام التاريخ واعتقد انه لسه فكره الزراعه ما كانتش موجوده الا ان ادم وحواء كانوا اكيد عندهم وقت طويل قوي وايام وليالي من البرد والحر يقعدوا يحكوا فيها قصصهم في الجنه لقايين ولهابيل كل دي تخيلاتي الشخصيه عشان اوصل لك فيها كيف عرف هابيل فكره الذبيحه ادم كان يقعد هو وحواء يسرحوا ويفتكروا النهر اللي كان في الجنه وحاول تقعد تفتكر أشكال وألوان وأطعمة الثمر اللي كان في الشجر في الجنة وطبعا قايين وهابيل كل يوم يسمعوا القصة ويبصوا على نظرة الحسرة اللي بين آدم وحواء ويسألوهم طب وإيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ربنا صاحب الجنة اللي قدامنا دي طردنا منها آدم يكمل الجزء الخاص بيه ويقول له وقال لي ملعونة الأرض بسببك وبعدين قال لي تعب تأكل منها كل أيام حياتك قايين يسمع الجملة دي ويقول آه يعني الله اللي طردنا من الجنة حكم علينا إن إحنا نطلع بره الجنة وناكل بتعبنا وعرقنا؟ طيب أنا هثبت له إن أنا بره الجنة أقدر أكون ناجح وشاطر وأزرع الأرض وأبقى فلاح هثبت له ده من خلال إني هوري له تعب إيدي وهوري له الثمر بتاعي. أما هابيل فكان بعتقد بيسأل أمه السؤال البسيط ده ها يا أمي وبعدين؟ تقول له الله يا ابني ما كانش قاسي القسوة اللي احنا كنا متخيلينها احنا كنا متخيلينه هيخلي اي حيوان من الحيوانات المفترسة دي يفترسنا لكن الله ذبح ذبيحة واخد جلد الذبيحة وسترنا بيها انا وابوك واحنا بنعمل كده النهاردة وبنستركم فهابيل يسمع الكلام ده وعينيه تتسع وتلمع ويقول لها يعني هو اللي ستركم هو اللي غطاكم يبقى هو اكيد طيب هو اكيد حنين قايين يقول هو اكيد قاسي انا لازم اثبت له ان احنا من غيره نقدر نعيش وناكل زي الثمر اللي في الجنه واحسن هابيل يقول لا احنا عايزين نرجع الجنه احنا عاوزين نرضيه وبيتهيألي لو انا هستمر في التخيل ده انه في يوم من الايام تفتق ذهن هابيل لفكره انه يجيب اثمن غنمه عنده ومن الابكار ويروح ذابحها ويروح يقدمها قدام ربنا وكانه بيقول له افتكر الذبيحه اللي انت عملتها لابويا وامي انا مش عارف اقول لك ايه احنا وحشين جدا واحنا نستاهل نموت زي الذبيحه دي بس اعمل معروف ما تزعلش احنا عاوزين نرضيك وانا ما عنديش حاجه اقدر اقدمها لك ولا كل تعبي ولا كل زرع ولا كل عرق ولا كل مجهود هزرعه هيقدر يعوضك عن كرامتك ومجدك اللي احنا أهناه في خطية أبويا وأمي وفي يوم من الأيام دور هابيل بقلب مكسور على أحلى غنم عنده وكأنه بيقول أحلى حاجة عندي يا رب بتعبر عن أفضل ما فيا لازم تموت لأنك زعلت مننا بس اعمل معروف افتكر الذبيحة اللي انت قدمتها لأبويا وأمي عشان تسترهم في نفس اللحظات كان قايين بيجري وبيجمع بإيده محاصيل كتير أشكال وألوان من الأرض اللي زرعها ورايح يقدمها قدام ربنا ويقول له على فكرة أنا قدرت أزرع وقدرت أحصد وأنا شخص ناجح وأنا جاي أقدم لك من تعبي عشان تعرف إن أنا أقدر أعيش بدراعي وأقدر أعيش بطاقتي دي كانت فكرة مبسطة جدا وتخيلية جدا عن اللي عمله قايين واللي عمله هابيل ونتكلم في فكرة جديدة بعد الفاصل بالتخيلات البسيطة اللي كنا لسه بنتكلم فيها من شوية مع بعض تقدر تقول إن هابيل وقايين بدون ما يقصدوا رسموا لنا أعظم سكتين لأخطر مبدئين الإنسان بيعيش بيهم هابيل قدم لنا مبدأ الإيمان وقايين قدم لنا مبدأ الأعمال هابيل قال لنا إن هو ما يقدرش يعمل حاجة لكن بيصدق إن الله هو اللي يعمل كل حاجة وما يقدرش دي ظهرت بشكل واضح جدا في انه خد احسن حاجه عنده وذبحها وكانه بيقول لربنا احسن حاجه عندي بالنسبه لك هي شيء لا يساوي اي شيء ممكن تموت واديها ماتت وانا بقدمها ذبيحه مش غالي عندي اكتر منك يا رب اما قايين فالموضوع مختلف قايين مد ايده في الارض تعب وزرع قايين نسي ان الله قال لابوه ادم ملعون الارض اذا ازاي من مكان ملعون لأن المكان ده هو اللي فيه الشجرة اللي أبوه اداها الأولوية على الله وبالتالي يستحق اللعنة إزاي ياخد من حاجة ملعونة بحكم إلهي مسبق ويقدم لربنا بيتحدى مين عاوز يقول لربنا إيه عاوز يقول له إن زرعي هو اللي هيأكلني إن قوتي اللي بزرع بيها هي اللي مخلياني قادر أقف على رجليا إيه اللي بيعمله قايين بالمناسبة احنا لغاية النهاردة عندنا هذا الصراع العميق بيننا وبين نفسنا عندنا صراع أقرب لربنا بإني أعمل له إيه ربنا يقول لك يا حبيبي تقرب للناس انك تعمل لهم البر مع الناس بالاعمال لكن البر معايا بالايمان تقول له يعني إيه يا رب يقول لك يعني لو بتصدق اني انا اقدر اكفي كل احتياج عندك وان انا اقدر اغطي كل عري فيك وان انا اقدر اقيم واحيي كل موت جواك لو تصدق في ده انا الله القدير اقدر اديلك حياه اما لو انت فاكر ان انت تقدر تقرب لي بانك تديني اعمال انت فاكر انك بترشيني ازاي اقبل من ايدك النجسه ومن الارض الملعونه اللي انت فيها ايا كان تعبك اللي انت عملته اقبل منها حاجه ترضيني وترضي مجدي تخيل معايا لو واحد كسر قانون من قوانين دوله كبيره جدا في العالم وبعد كده راح قال لهم اشتغل كام يوم وتسامحوني لا عقوبه الموت ما ينفعش يغيرها الا موت موت شخص تاني عنك هو ده الحل الوحيد هابيل كان عنده الايمان هتقول لي طب ما اي حد فينا بكل بساطه يقدر يقول انا عندي ايمان ويحط نفسه مكان هابيل وخلاص هو ما بيعملش حاجه ومش مطالب يعمل حاجه اقول لك لا هابيل ايمانه قاده انه يعمل حاجه هابيل في الاول صدق ان الله هينظر الى ذبيحته عشان كده قدم الذبيحه وما قدمش حاجه رخيصه هابيل ايمانه خلاه يقدم اغلى ما عنده من ابكار غنمه ومن سمانها اسمعني لو عملت كل حاجه بدون ما يكون جواك ايمان انت بالنسبه لله مرفوض ولو انت عندك ايمان ايمانك هيعرف يخليك تقدم افضل حاجه عندك وده الفرق اللي بين هابيل وبين قايين وده الفرق اللي بيننا وبين ناس كتير جدا بتفكر ان الله يمكن ان يشترى بالمال او بالاعمال ان الله يمكن ان يغض بصره عن اخطائنا وعن تعدياتنا في حقه وفي مجده وفي كرامته باننا نديله شويه حاجات يرضى بيها عننا ده تفكير للاسف عقيم وده التفكير اللي خلى الكتاب المقدس وصف قايين بالشرير فعظمه الله ومجده ليست اقل من ان يموت شخص من اجل ان يحيا شخص اخر هكذا نفذ الله عدله ورحمته من اول قصه ادم ومن بعدها في قصه هابيل عزيزي المستمع قبل ما اختم معاك اخر كلامي عن شخصيه هابيل اول قتيل اول شهيد في التاريخ خليني اختم معاك بان هابيل سايب لنا صوتين الصوت الاول صوت الدم الصوت اللي الله قال فيه لقايين ماذا فعلت صوت دم اخيك صارخ الي من الارض والصوت الثاني صوت الايمان لانه مكتوب عن هابيل الذي به اي بالايمان وان مات يتكلم بعد وكل الناس هتسمع صوت من الصوتين دول هتسمع صوت الدم او هتسمع صوت الايمان صوت الدم اللي بيطالب بالانتقام اللي صرخ الى الله من الارض لانه دم قدم ظلم او صوت الايمان انه ارضى الله وبالتالي ان مات يتكلم بعد في نهايه الحلقه دي هسيبك مع صوت من الصوتين دول إذا آمنت إن دم المسيح قادر على إنه يغيرك وإنه يديلك حياة جديدة حياة المسيح فأنت قد سمعت صوت الإيمان يا بختك دم المسيح يتكلم أفضل من هابيل لأنه لا يطالب بالانتقام لكن برضه لازم أحذرك وأقولك أن الدم الذي يسفك عنك وأنت تحتقره له عقاب شديد وده الكلام الكتاب المقدس قاله لنا فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به نجسا في نهاية حلقتنا أنا النهاردة عايز أسيبك مع الصوتين دول يا ترى قلبك يسمع أنهي صوت هل قلبك يسمع صوت دم يسوع اللي جاي علشان يكفر عن أخطائك ويغيرك لما قدم لله بالنيابة عنك وبالتالي تسمع صوت الإيمان وتستجيب له ولا أنت قلبك هيفضل قاسي زي ما هو وكأنك لم تفعل شيء وحتى دم المسيح بالنسبة لك لا يعني شيء وقتها سيطالب الله بثمن دم ابنه الذي لم تقدسه وكأنك دسته ولم تضع له أي اعتبار من كل قلبي بصلي ان هابيل يكون وصل لك صوته النهارده ومبسوط ان احنا كنا مع بعض الحلقه دي ونتقابل في حلقه جديده وبرنامج كلمات من القلب